الوفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعادة أدينا داخلين على الحبيب المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم دخلنا على النبي كالعادة لقيناه قاعد برب الصحابة يا بختيهم يا بختيهم بقعدتهم مع النبي يا بختيهم بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لو عملت كل الأعمال اللي في الكون ده كله من عبادات وإخلاص وكل اللي انت عايز تعمله عشان تقرب من ربنا سبحانه وتعالى شوف يعني مهما بلغت لا يمكن أن تبلغ شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقعد مع النبي قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يقول لهم والحديث رواه مسلم قال بادروا بالأعمال يعني بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل يا رب سلم سلم يا رب العالمين عشان كده درس الليلة بعنوان فاستبقوا الخيرات تعالوا نبدأ لقاء الليلة ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة الإنسان جه الدنيا دي أصلا لهدف أساسي الهدف ده ربنا قال عنه سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون الهدف الثاني أن أنا أعبد الدنيا كلها لله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يبقى إذا أنا جيت الدنيا عشان أعبد ربنا وعشان أعبد الناس من حولي لله سبحانه وتعالى وأخد أجرهم الدل على الخير كفاعله ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم من سن في الإسلام سنة حسنة والأحاديث كثيرة جدا ربنا يرزقنا وإياكم الأجر والإخلاص يا رب العالمين اللهم آمين شاهد في الموضوع احنا كلنا في ميدان منافسة احنا في ميدان سباق حقيقي واي انسان في الدنيا داخل سباق لازم يستعد ولازم يتأهب ولازم يجهز نفسه ولازم يتمرن ولازم يظبط نفسه تخيل ده لو كان سباق كرة قدم او لو كان سباق ماراثون آه، في سباق جري او لو كان سباق دراجات او سباق عربيات او اي حاجة في الدنيا شوف الانسان بيتدرب قد ايه يقول لك انا قعدت كل يوم اتدرب 12 ساعة و15 ساعة و و لدرجة ان احد ال- ال- ال- اللعيبة اللي كانوا بيلعبوا احد الالعاب العنيفة كان بيلعب تقريبا كونغ فو او حاجة زي كده بيقولوا له كنت بتتمرن في اليوم قد ايه؟ قال لهم 16 ساعة يوميا تمرينات عشان اوصل لمرحلة ان انا اكون بطل العالم في اللعبة دي. تخيلوا حضراتكم واحد لمجرد ان في يوم من الايام هيشيل ميدالية ذهبية ويتقال ان هو بطل العالم في لعبة. مش في قد إيه؟ في لعبة يعني مش في كل حاجة، في لعبة واحدة كان بيتمرن في اليوم 16 ساعة. مرنت قلبك انه يحب ربنا قد ايه؟ مرنت قلبك انه يخاف من ربنا، انه يرجو ربنا، انه يحسن الظن بالله. انه يتوكل على الله انه يوثق في الله انه يسلم لله انه يذعن لله سبحانه وتعالى مرنت قلبك على عبادات القلب قد ايه في اليوم مرنت بدنك قد ايه على قيام الليل مرنت لسانك على ذكر الله قد ايه في اليوم مرنت مرنت مرنت محتاج ان انت تمرن نفسك وتجهز نفسك واحنا كل سنه وانتم طيبين قربنا على رمضان خلاص بدا العد التنازلي فاضل حوالي اقل من 80 يوم على رمضان ربنا يرزقنا واياكم يا رب العالمين ان احنا يكون من الذين يعني ادركوا شهر رمضان وفازوا بالمغفره والرحمه والعتق من النيران اللهم امين يا رب العالمين عايزين نظبط نفسنا من دلوقتي خلاص شهر رجب على الابواب يعني وانتوا عارفين زي ما قلنا قبل كده شهر رجب ده شهر البذر انت حضرتك بتحط البذره وحضرتك بتحط البذره وشهر شعبان شهر السقيا بنسقيه ميه بنسقيه طاعه بنسقيه عباده بنسقيه صيام قيام ليل قراءه قران ذكر لله سبحانه وتعالى ثم ياتي شهر رمضان وهو شهر الحصاد وقلت لحضراتكم قبل كده اللي عايز تحصده في شهر رمضان ازرعه في شهر رجب واسقيه في شهر شعبان ربنا يرزقنا واياكم الاخلاص وطول العمر مع حسن العمل قولوا امين اللهم امين يعني علشان كده نعرف لازم نعرف ان احنا في ميدان سباق بجد انا بسابقك وانت بتسابقني وحضرتك بتسابقي فلانه وفلانه بتسابقك انتوا كلكم في سباق لان اللي في النهاية يوم القيامة يوم- يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه الكل بيفكر في نفسه ده الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين يوم القيامة الكل يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري إلا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول أنا لها أنا له يروح يشفع للدنيا كلها في الشفاعة العظمى من أجل بدء الحساب الشاهد في الموضوع عايزكم بالله عليكم اقرأوا معايا هذه الآية رددوا ورايا كلمة كلمة قل إن صلاتي قولوا ورايا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت قول وبذلك أمرت اقرأ معايا بقى وأنا أول المسلمين أيوة حضرتك قولها وحضرتك قوليها وأنا أول المسلمين الله يبقى أنا قلت وأنا أول المسلمين وحضرتك قلت وأنا أول المسلمين وحضرتك قلت وأنا أول المسلمين كأن كل واحد بيقول إن شاء الله أكون أول واحد خدت بالك من الموضوع عامل ازاي عشان كده ربنا قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ميدان منافسة حقيقي الحق نفسك لأن في الآخرة ما بين الدرجة والدرجة في الجنة مسيرة 100 سنة دي مش عربية هتخسرها ولا شقة حلوة على النيل ولا ولا فيلا على ال- على البحر ولا شاليه ولا لا لا لا ده جنة جنة عرضها السماوات والأرض قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا علم رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عشان كده من الآن اقعد كده حدد هدف هدفي ايه مش اخش الجنه وبس ده انت تبقى هدفك بسيط جدا لا انا مش هدفي مجرد دخول الجنه والا فدخول الجنه فناس كتيره جدا هتخش الجنه انا هدفي ان انا ارتقي في اعلى درجات الجنه حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري فاذا سالتم الله الجنه نعمل ايه يا رسول الله ما قالش قولوا يا رب دخلنا الجنة وبس لا قال فاسألوه الفردوس الأعلى ليه يا رسول الله قال فيها أربع مميزات الثلاثة الأولين كويسين جواها الحلوين قوي بس أهم حاجة الرابعة بقى قال صلى الله عليه وسلم فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة ودي حاجات جميلة أوي الثلاث حاجات ديت لكن الحاجة رقم أربعة اللي هي إيه قال وسقفه عرش الرحمن الله يعني بختار الجار قبل الدار ولذلك امرأة فرعون آسيا عليه السلام لما طلبت الجنة قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة فاختارت العندية فاختارت الجوار فاختارت الجار قبل الدار قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ولذلك فرعون لما سلط الزبانية بتوعه عشان يقتلوا زوجته لأنها آمنت بالله سبحانه وتعالى فأمرهم قال لهم شيلوا حجر واخبطوه في يعني في راسها تقوم تموت على طول قبل أن يصل الحجر إلى امرأة فرعون الله عز وجل أظهر لها ورفع لها بيتها في الجنة فرأته فتبسمت ثم قبض روحها قبل أن يصل الحجر إليها اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه عايزين الهمة تعلو عايزين نقول ان احنا مش مجرد بس دخول جنة انا عايز اكون من الذين يتمتعون في الجنة بالنظر الى وجه الله بكرة وعشية هو ايه ده يا شيخ محمود وانت قلت في الجنة بكرة وعشية هي الجنة اصلا فيها عشية لا ده بتقدير فقط مواعيد ربنا يقدرها انما في النهاية الجنة كلها نهار ما فيهاش ليل ابدا والايام ما بتتحسبش زي ما احنا بنحسبها وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون واحنا عارفين ان يوم المزيد اللي احنا بنتمتع فيه بالنظر الى وجه الله سبحانه وتعالى ده يوم جمعه اصلا في الجنه طب ما الجنه ما فيهاش سبت ولا حد ولا اتنين لحد عشان نوصل للجمعه قال لك لا هي بتتحسب حسبه كده ربانيه الله عز وجل يعني يهيئ عباده ان اليوم ده يوم جمعه ثم يرسل الملائكه كل واحد جاي له الملائكة يستأذنوا عليه ويستأذنوا الغلمان والخدم بتوعك اطلبوا من ولي الله أن يأذن لنا في الدخول فتأذن أنت لملائكة الرحمن سبحانه وتعالى فيخشوا عليك ويقول لك كل ملك إن ربك يستزيرك فحي على زيارته فتروح بقى للمكان الذي تنظر فيه إلى وجه الملك سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة علي همتك من الآن من النهاردة خطة حياتي تكوني اول واحد تحجبي في المنطقه بتاعتك او في الجامعه بتاعتك او في المدرسه بتاعتك خطه حياتك اول واحد تصلي خطه حياتك اول واحد تختم القران خطه حياتك اكتر واحد تذكر ربنا خطه حياتك ان انت تكون اكتر واحد بيبر امك وابوك خطه حياتك تكون انت اول من يدعو الى الله سبحانه وتعالى خطه حياتك تكون اول واحد تاخد بايد واحد عاصي علشان يعبد ربنا ويطيع ربنا ويصوم رمضان اللي جاي وتامن عبادتك فتلقى الله عز وجل بعبادتك لله وبعباده كل من دللته على طاعه الله سبحانه وتعالى علي همتك من دلوقتي اوعى تنظر لنفسك وبس اوعى تعيش لنفسك امتنا مش امه النفس مش امه الذات مش امه الانانيه مش امه انا وانا ومن بعد الطوفان امتنا امه امه عطاء قال المولى عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كنتم خير أمة أخرجت للناس بلغوا عني ولو آية آه إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير خلاص كده وسع همتك كده ووسع كده الآفاق بتاعتك إن أنا من النهاردة أنا حياتي كلها لله وبعدين وأنا أول المسلمين اوعى تنسى اوعى تنسى الجزء الجزء ده من الآية كل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي حياتي كلها لازم تكون لله سبحانه وتعالى ما ينفعش أقول دي نقرة ودي نقرة ما ينفعش أقول ساعة وساعة وهي فعلا الحديث بيقول ساعة وساعة والحديث صحيح ورواه مسلم لكن لازم نفهمه صح يعني إيه ساعة وساعة ساعة بيرتفع فيها الإيمان بالطاعة وبذل المعروف وبذل الخير والقرب من ربنا وساعة بينخفض فيها الإيمان بالمعصية أو الغفلة عن الله والمعنى الثاني ساعة بنستروح بيها بشيء من المباحات علشان يعيننا إن إحنا لما ندخل في الطاعات يبقى الحمد لله كده روحنا عن أنفسنا عشان ما نشعرش بالملل ولا التعب ولا الكلل ولا الضيق ولا السآمة ولا يعني نبقى كده مقبلين على الطاعة بقلب كده مقبل على ربنا سبحانه وتعالى ربنا يا رب سبحانه وتعالى يجدد الإيمان في قلبي وقلوبكم جميعا يا رب العالمين وي ويجعلنا كده من المقبلين عليه بقلوبنا وأرواحنا وجوارحنا وأحاسيسنا وكل حاجة في حياتنا ويبقى كل واحد فينا شعاره وعجلت إليك ربي لترضى وكل واحد يكون شعاره أنا أول المسلمين ربنا يتبعنا وإياكم على الخير عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه اللهم صل عليك يا رسول الله كان بيحض الأمة على كثرة المسارعة إلى الخيرات صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي لسه ذاكرينه اللي هو بادروا بالأعمال أي الأعمال الصالحة فتن قطع الليل المظلم كأن النبي بيقول خدوا بالكم جهزوا نفسكم يا مسلمين في آخر الزمان هيكون في فتن ما تشوفش فيها نهار كقطع الليل المظلم وبعدين من كتر الفتن ومن كتر ما الإنسان ما هوش معتصم لا بعقيدة صحيحة ولا ثابت على إيمان راسخ ولا عبادة قوية ولا مواظب على طاعة ماشي على سطر وواقع على سطر وعمال بيدي ودانه للناس وهو أذن لكل من يقول له فتنة وكل من يعرض له شهوة وعمال يتذبذب مذبذبين بين بين أولئك وبين أولئك عمال ما شاء الله شوية مع دول وشوية مع دول فجأة تيجي الفتنة تطيح بهذا الإنسان ليه؟ لأن الإيمان في قلبه ما هوش راسخ قوي لأن هو الطاعة في قلبه ما هياش ثابتة قوي لأنه بيتعامل مع ربنا من منظور أداء واجب وخلاص وخلص مش مجرد أنه بيتعامل مع ربنا من منطلق الحب إن أنا بصلي بحب أنا بصوم بحب لابسة الحجاب بحب عشان كده لو مش لابسة الحجاب بحب لله سبحانه وتعالى مع أول فتنة هتخلع الحجاب وممكن عياذا بالله ترجع باللبس بتاعها أسوأ مما لو كانت قبل ما تلبس حجاب ليه؟ لأن مفيش عقيدة راسخة إنما لما الإنسان يصحح عقيدته ويخلي أعماله كلها ابتغاء مرضات الله ويخلص النية لله ويطلب الإعانة دائما من الله ولا يكن نفسه إلى نفسه إنما دائما شعاره لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب أنا بنخلع من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك أنا بك يا رب العالمين أنا من غيرك ما سواش حاجة إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله أنا يا رب بستعين بستعين بيك وبطلب منك ان انت تثبتني ودايما شعاري يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا رب العالمين يا مصرف الابصار صرف قلبي على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوب قلبي الى طاعتك وهكذا دايما بتستعين بربنا دايما بتطلب منه الثبات دايما بتطلب منه السداد دايما لما تحس بالايمان كده قل شويه تقول يا رب جدد الايمان في قلبي يا رب انا ماليش غيرك يا رب قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لما ربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبك هذا الذل والانكسار والحب والإخبات والإذعان والتسليم والتوكل واليقين والإنابة والتوبة كل الأمور الجميلة دي كلها تجعل المولى عز وجل يقربك منه ويجعلك عبدا مقربا محبوبا يحافظ عليك ويحفظك ويكلأك ويثبت الإيمان في قلبك وأي فتن تيجي لا يمكن تزعزع الإيمان في قلبك أبدا مهما حصل أنت ثابت على إيمانك وعلى عقيدتك وعلى طاعتك لله سبحانه وتعالى فعشان كده النبي بيقول بادروا الحقوا بي- كأن النبي بيقولوا بالله عليكم الحقوا نفسكم يا مسلمين كتروا من الطاعات ما تشغلوا نفسكم تشغلوش نفسكم بسير الناس وأخبار الناس وشتائم الناس وفضايح الناس ومشاكل الناس اشغلوا نفسكم برب الناس علامة الإفلاس كثرة الانشغال بالناس أرجوكم اشغلوا نفسكم بالله أرجوكم كتروا من ذكر ربنا أرجوكم كتروا من قيام الليل كتروا من صيام النهار كتروا من قراءة القرآن كتروا من الاستعانة والرجوع لربنا سبحانه وتعالى كتروا من التوبة والاستغفار محدش عارف ذنوبه قد إيه عشان كده النبي بيقول خدوا بالكم الحقوا كتروا من الأعمال الصالحة عشان الأعمال الصالحة دي ربنا يجعلها سبب تثبيت قلوبكم أمام الفتن وتجعلها سبب للنجاة من الفتن ولذلك سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم إن احنا في كل صلاة يا مسلمين في كل صلاة لابد أن نستعيذ بالله من أربعة أشياء قال صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم يعني التشهد الأخير خلاص خلصت التشهد الأخير وقبل ما أسلم مباشرة خلصت التشهد وقبل ما أسلم مباشرة أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات أهي الفتن بتاعة المحيا والممات وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال نقولها مرة تانية نقولها مرة تانية بس ما عندناش حاجة ببلاش لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم لأن أنت تستعيذ بالله وحضرتك تستعيذ بالله بعد التشهد مباشرة قبل ما نسلم نستعيذ بالله من أربع حاجات نعوذ بالله اللهم إني أعوذ بك من إيه؟ من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الله أكبر، عشان كده محتاجين إن إحنا فعلا يا جماعة نستشعر معنى السباق الجميل اللي إحنا فيه فاستبقوا الخيرات، محتاجين ان احنا نتسابق محتاجين ان احنا ما يعديش علينا يوم الا لما نقعد كده نعمل كشف حساب لنفسنا قدمت ايه قدمت قدمت ايه لدينك قدمت ايه لبلدك قدمت ايه لاسرتك قدمت ايه لنفسك لو مت دلوقتي واقعد قول لنفسك كل يوم قبل ما تنام لو مت دلوقتي انا مستعد للقاء ربي سبحانه وتعالى اقول لكم حاجه احنا قاعدين دلوقتي على الهوا ببرنامج ليله في بيت النبي لو قدر ربنا سبحانه وتعالى يا رب يرزقهم طول العمر مع حسن العمل لو قدر ربنا ان ملك الموت داخل علينا الان ونادى وقال مين منكم يا مسلمين مستعد الآن يلقى الله سبحانه وتعالى يا ترى مين فينا مستعد للقاء ربنا سبحانه وتعالى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه نكمل فاستبقوا الخيرات ولكن بعد فاصل قصير صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول
بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نشوف أخبار قلوبنا كده بعد المقدمة السخنة اللي قدمناها كده في بداية الحلقة وسامحوني على الريتم كان سريع شوية لأني فعلا بتكلم بجد والله العظيم من قلبي نفسي إن ربنا يكرمنا كده ونلحق نفسنا في زمان الفتن الفتن اللي النبي وصفها صلى الله عليه وسلم وقال فتنا كقطع الليل المظلم صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل شفنا ناس كتيرة ربنا يعافينا يعافيك يا رب العالمين ضحوا بحاجات كتيرة قوي في دينهم عشان خاطر متعة دنيوية وعشان خاطر وعشان خاطر ربنا يا رب يثبت قلوبنا وإياكم على الطاعة يا رب العالمين ويحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وإن أراد بالقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مفرطين اللهم آمين يا رب العالمين في يوم من الايام والحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر بيقول للصحابه ده كان اول لقاء بينهم وبين الكفار فبيقول والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه ثم قال للصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فكان الصحابة كلكم عارفين القصة اللي هو عمير بن حمام شاب صغير في ريعان الشباب فبيكلم نفسه بس بصوت عالي شوية فقال بخ بخ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك بخ بخ قال لا شيء يا رسول الله سوى أني أرجو أرجو أن أكون من أهلها قال أنت من أهلها فساعتها مباشرة يا جماعة شوف المصارعة راح مطلع شوية تمرات كل تمرتين ثلاثة ثم نظر إلى سائر التمر وقال والله لئن أنا حييت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة أنا لسه هستنى أنا مشتاق لك يا رب بجد يا رب يعني سبحان الله ثم ألقى التمرات وألقى الدرع لأن الدرع ده ممكن يكون سبب وقاية أو حماية رمى الدرع ودخل بالسيف وجسده يعني مكشوفا ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم شوف برضه النظير مثل هذا هذا الأمر لما النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد ذهب إلى الرجال وذكرهم بالله سبحانه وتعالى ثم ذهب إلى النساء وذكرهن بالله ثم أمر النساء بالصدقة ليه؟ لأن النبي في الحديث دوت قال يا معشر النساء تصدقنا أكثرنا من الاستغفار إلى آخر الحديث فالنساء مجرد بس ما سمعوا النبي فقط بيقول يعني تصدقنا بس كده كان النساء أمرهم حاجة في غاية العجب ودايما النساء يعني مش ذم لينا احنا كرجال إنما دايما النساء عندهم النزعة العاطفية للأمور الإيمانية والبذل والعطاء عجيب جدا يعني هات واحدة النهاردة أخت فاضلة كده ومسكها مثلا دار أيتام شوف بتبذل حياتها إزاي هات مثلا رجل زي حالتنا يمسك من نفس الدار ديت ما بقولش مين أحسن لكن هي عشان عندها الناحية العاطفية أقوى تجد عندها البذل أقوى بفضل الله سبحانه وتعالى فما كان من النساء إلا أنها كل واحدة منهم اللي خلعت الحلق واللي خلعت الخاتم واللي خلعت الجويشة وكل الذهب اترمى في التوب الذي جمعه بلال وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من باب التسابق فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في يوم من الأيام والحديث رواه البخاري ومسلم واحد جاي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا أكثر صدقة ممكن يكون أجرها عظيم إيه قال له صلى الله عليه وسلم أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى بيقول له من أعظم الصدقات أجرا أجرا بعد طبعا بعد الصدقة على ذي القربى لأن الصدقة على الأقرباء أو الأرحام صدقة وصلة لكن عايز يقول له الصدقة عموما يعني أكتر صدقة فيها أجر لما تكون أنت لسه بقى بصحتك وشبابك أو مثلا عايش كده وما فيش لا مرض ولا أي حاجة تأمل الغنى وتخشى الفقر وقاعد حريص جدا جدا على فلوسك ومع ذلك بتطلع من المال دوت وبتدفع زكاة مالك وبتتصدق وانت تعلم ان صحتك زي الفل وانك الحمد لله يعني محدش يعرف العمر يعني متى ينتهي لكن عندك بتأمل الغنى وتخشى الفقر وانت صحيح سليم شوف قد ايه يعني عايز يقول لك طول ما انت عايش وحاسس ان صحتك ما شاء الله وحاسس ان الحمد لله رب العالمين مفيش لا امراض ولا اي حاجه قال لك في الاوقات ديت لما تكثر من الصدقة دي أعظم أجر ليه لأن أنت بتشيل من الشيء اللي أنت بتتمنى أن أنت تتمتع به المولى عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج السكر يعني يطلع قوالب السكر كده ويديها هدايا للفقراء فبيقولوا له طب اشمعنى؟ قال لأن المولى عز وجل قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأنا أحب السكر فأخرج من السكر وكتير من الصحابة كانوا يعملوا كده يقول لك أنا بحب الحاجة الفلانية أو الأكلة الفلانية لدرجة إن واحد من التابعين اسمه الربيع بن خثيم ربيع بن خثيم في يوم من الأيام طلب من زوجته إنها تعمل له نوع من أنواع الحلوى كده اللي هي اللي هي النادرة اللي هي ما بتتعملش غير في الأعياد زي ما بيقولوا يعني فقعدت يعني طول اليوم قعدت تشتغل طبعا ما كانش فيها زي حالتنا كده بوتاجازات وحاجات شوي والكلام ده كله تعبت لحد ما خلصت له يعني طبق كده كبير او صينيه حلويات كده وقدمتها قدامه فجاء رجل معتوه رجل معتوه عياذا بالله اللعاب بتاعه عمال بيسيل على ثيابه يعني راجل بلغتنا كده ربنا يعافينا شبه مجنون وبعدين قال أعطيني شيئا لله فراح مقدم له الحلوى كلها كل الصينية وبدأ بنفسه يأكله والراجل اللعاب بتاعه بيسيل على يد الربيع بن خثيم هو مش متضايق ولا أي حاجة وعمال يأكله فابنه بيقول له يا أبي يعني أمي قد تعنت وتعبت حتى أعدت لك هذا الطعام أفلا, أفلا طعمت هذا الطعام وكنا نعطيه مالا بدلا منه فإنه معتوه لا يدري الحلو من الحامض قال إن كان هو لا يدري فإن الله عز وجل يدري وسيجزل لنا العطاء يوم القيامة إن كان هو ما يعرفش إذا كان دي حاجة حلوة ولا لا فربنا يعلم أنا قدمت له حاجة أنا كنت بتمناها ومستنيها والزوجة أعدتها وأنا كنت نفسي أكلها فأكلتها له لأني بقدم ده بين يدي الله سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك من حاجة في أمور الدنيا فامشوا في مناكبها الآية بتقول كده فامشوا في مناكبها قال لك في أمور الدنيا امشوا بالراحة إنما في أمور الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح لك كل ده في رواية أبي داود بسند صحيح قال التؤدة التؤدة التقى ده التقى ده ليه ليه- يعني التأني انت عارف كنا ايه زمان مرة كده كان واحد كبير في السن كان راكب معاه العربية فأنا بطبيعتي بحب أمشي سريع شوية لكن بعقلي يعني فأنا ماشي فقال لي يا محمود يا ابني امشي بالراحة عشان نوصل بسرعة فأنا بحسبه بيهزر يعني فبقول له ازاي امشي بالراحة عشان نوصل بسرعة قال لي ما انت لما تمشي بالراحة مش هنعمل حادثة فنوصل بسرعة انما لو مشيت بسرعة ممكن تعمل حادثة نقف اليوم كله في الشارع شوف الكلام ده في امور الدنيا في امور الدنيا امشي بالراحة عشان توصل بسرعة في امور الاخرة امشي بسرعة عشان توصل بسرعة شوف قد ايه التقى ده خير او التقى ده في كل شيء خير الا في عمل الاخرة ده كلام حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم عشان كده في يوم من الايام والحديث رواه الحاكم بسند صحيح النبي قال لواحد وهو بيوعظه قال له خد بالك بقى امور الاخرة ديت محتاجة ان انت تعتبرها غنيمة يعني امور الدنيا امرها بسيط جدا اللي فوتك من الدنيا ما تحزنش عليه فاتك فلوس تتعوض ما اتجوزتش ربنا يكرمك بالحور العين ما خلفتش ان شاء الله في الجنه ربنا هيكرمك وتخلف بطريقه لا تتصورها الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن في الجنه إذا اشتهى الولد كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة الله أكبر ما شاء الله لا بقى حضانات ولا زوجة يا عيني نايمة على ظهرها تسع شهور عشان الحمل يثبت في بطنها ولا بقى آه، مصل ولا لقاح ولا تطعيم ولا ولا KG 1 ولا KG 2 ولا يعني الولد بينزل ما شاء الله 33 سنة وقدامك عمارة واقفة قدامك الله أكبر لأن يوم القيامة الإنسان في الجنة طوله 60 ذراعا في السماء كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم على طول أبينا آدم عليه السلام فيكون حمل الولد حمله ووضعه وسنه يبقى حمله ووضعه سنه يحمل تحمل الأم به وتضعه وينزل في نفس السن بتاع أهل الجنة كل ده في ساعة واحدة ساعة مش 60 دقيقة يعني وقت بسيط جدا ينزل يبقى في طول أهل الجنة وحجم أهل الجنة وسن أهل الجنة ما شاء الله فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للرجل اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم خمسة قبل ما تندم على خمسة تانيين في حاجة وقدامها الحاجة اللي تزعلك قال له ايه شبابك قبل هرمك اغتنم الشباب ده فترة الشباب ديت علشان قبل ما تعجز وتقول يا خسارة قدر الله ما شاء فعل يا ريتني قمت الليل وانا شاب يا ريتني صمت النهار وانا شاب يا ريتني عملت الخير وانا شاب انا دلوقتي لا قادر اقف على رجلي ولا قادر اعمل حاجة ولا قادر اصوم ولا قادر اقرا قرآن ولا قادر فبيقول لك اغتنم الحق نفسك اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك خد بالك وبعدين وصحتك قبل سقمك صحتك قبل ما تمرض ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين وغناك قبل فقرك معاك فلوس انفق عشان ربنا يكرمك يحفظ لك مالك ويزكي نفسك ويزكي قلبك ويكرمك وتلاقي الخير ده كل يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك النهاردة انت عندك وقت بكرة ممكن تنشغل ما تلاقيش وقت للقراءة ولا تلاقي وقت للذكر ولا تلاقي وقت لكذا اشغل نفسك بطاعة ربنا عشان ربنا يكرمك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك ولذلك في يوم من الأيام حصل موقف عجيب جدا والحديث رواه أحمد بسند صحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثلاثة على سرية مؤتة أمر عليهم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فالمهم ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لهم بكل خير وخرجوا 3000 هيقابلوا 200 ألف مشرك في سرية مؤتة فهم خارجين واحد من الثلاثة اللي هو عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال والله هم الصحابة ديهم خرجوا هم بدري شوية لا ده أنا إيه كانوا خارجين مثلا إيه لو قلنا الظهر هيبدأ مثلا على الساعة 12 قال لك هم مثلا خارجين 11 ونص أنا بقى أقعد أستنى لحد الساعة 12 عشان أروح أصلي الظهر مع النبي وأسلم عليه وأودعه وأخليه يدعي لي دعوة حلوة كده يمكن أفوز بشفاعته يوم القيامة يبقى إذا الرجل قاعد مش عشان رايح يودع زوجته ولا عشان يودع صاحبه ولا عشان يجيب أكله لا ده أنا رايح للنبي والله مش رايح لحد تاني فإذا به يتأخر النص ساعة دي اتأخرها فلما اتأخر وبعدين صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري بكم سبقك أصحابك انت عارف انت النص ساعة او الشوية اللي انت اتأخرتهم عن اصحابك دولت وهم خرجوا خلاص وفرقوا آه، آه، يعني آه، ال- ال- الحدود بتاعة المدينة وبدأوا ما شاء الله في السفر بتاعهم عبد الله بن رواحة عارف ان هو هيحصلهم قال له أتدري بكم سبقك أصحابك فقال لا يا رسول الله يعني ب- بغضوتهم يعني بشوية اللي هم بدروا فيها دي قال له إنهم خد بالك بقى لقد سبقوك لقد سبقوك بأبعد مما بين المشرقين والمغربين يا خبر أبيض بيقولوا شوية بساط اللي هم مشيهم دولت اه انت كانت نيتك حلوة انت جاي تسلم على النبي وتخلي النبي يدعي لك صلى الله عليه وسلم وعايز تفوز بشفاعة النبي عليه السلام لكن ده هم سبقوك أبعد مما بين المشرقين والمغربين عشان اتأخر شوية يا خبر أبيض عشان كده حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري ومسلم لا حسد إلا في اثنتين وفي رواية لا تنافس إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فهو ينفق فيه منه آناء الليل وآناء النهار فكان له جار يقول يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما أفعل قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الأجر سواء ورجل ثاني رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار فيسمعه جار له يقول يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يا ريتني حافظ قرآن زيه علشان أصلي قيام الليل قال فهذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الأجر سواء الحسد هنا بمعنى الغبطة والغبطة هي تمني مثل ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير يعني الحسد الم- الم- المذموم هو أن أنا أقول هو فلان ده ربنا بيديله كل ده ليه وأتمنى زوال النعمة من وجهي عياذا بالله حتى وإن لم أنتفع أنا بها ده ال- الحسد الأسود اللي الإنسان يؤذر عليه عياذا بالله إنما الحسد الذي تؤجر عليه اللي هو بيسموه الغبطة إن أنا لما أشوف واحد ما شاء الله خاتم القرآن أقول يا رب يوسع عليه ويكرمه يا رب ويحفظه بالقرآن ويرفع قدره ويرزقني زيه يا رب العالمين لقيت واحد عنده علم أقول يا رب احفظه واحفظ العلم اللي في صدره يا رب وانفع به الناس يا رب العالمين ويا رب- وعلمني زيه يا رب وهكذا الحسد اللي هو الغبطة المحمودة طيب تعال نشوف برضو صور جميلة قوي من أحوال السلف إزاي بقى هم حولوا كل بقى دوت إلى واقع عملي شوف أول صورة بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه طبعا ده السباق في هذه الأمة ده رقم واحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه أبو داود بسند صحيح ندب النبي الصحابة للصدقة فجاء أبو بكر الصديق جاء عمر بن الخطاب بنصف مالي قال اليوم بقى إيه أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوما عمري ما سبقته نفسي أسبقه ولو مرة واحدة في حياتي قال فحطيت نص فلوسي في حجر النبي قلت طبعا مستحيل مين في الدنيا يفكر إنه يحط نص ثروته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أكيد ما حدش هيعملها يعني قال فذهبت فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك يا عمر فقال تركت لهم مثله يا رسول الله شوف الصدق يا أخي ما قالوش بقى والله يا رسول الله يعني شلت اللي في البيت كله وضحيت واستلفت كمان وعملت لا لا لا وضوح وصراحة ناس أمناء و- وصادقين قال طلقت لهم مثله يقول عمر ففوجئت بقى بحاجة مفاجأة عجيبة قال فوجدت أبا بكر قد وضع ماله كله في حجر النبي فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ماذا تركت لأهلك وأولادك يا أبا بكر سبت لهم إيه قال تركت لهم الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله مش قلت لكم في أول اللقاء وأنا أول المسلمين كله عمال رافع الشعار دوت عايزين نحيي الشعار ده في قلوبنا ايه رأيكم تيجي نخليه شعار رمضان السنة دي وأنا أول المسلمين إن إن شاء الله السنة دي هكون أحسن واحد صام رمضان السنة دي أحسن واحد قام رمضان السنة دي أحسن واحدة لبست حجاب السنة دي أحسن واحدة بذلت جهد السنة دي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك في غزوة خيبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم وقف كده وقال للصحابة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الصحابة كلهم يفكرون مين بقى اللي ياخد الراية ديت حتى عمر بن الخطاب اللي هو كان قمة في الزهد قال والله ما تمنيت الإمارة إلا في تلك الليلة خد بالك بقى قال فلما أصبح الناس قال النبي أين علي بن أبي طالب قالوا يا رسول الله به رمض في عينيه فجيء به فتفل النبي في عينيه فبرأ بإذن الله فأعطاه النبي الراية فكانت منقبة عظيمة جدا لعلي بن أبي طالب أنه رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله تعالوا نكمل مع بعض فاستبقوا الخيرات ولكن بعد فاصل قصير صلى على الحبيب
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي
الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام والحديث رواه أحمد بسند صحيح حبيبنا صلى الله عليه وسلم في الثلث الأخير من الليل خارج يتمشى فلقى أبو بكر ولقى عمر قال لهم تعالوا نتمشى شوية راحوا معديين على بيت عبد الله بن مسعود فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيسمع صوت جميل كده بيصدر من بيت عبد الله بن مسعود أيام ما كانت بيوت المسلمين ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب كانت ما شاء الله بتشغي كده بالقرآن وقيام الليل ربنا ينور بيوتنا وبيوتكم يا رب بالقرآن وقيام الليل وذكر ربنا سبحانه وتعالى فلقى ابن مسعود واقف عمال بيصلي وبيبكي من خشية الله فقال النبي لأبي بكر وعمر من سره أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد اللي هو عبد الله ابن مسعود فلما انتهى عبد الله بن مسعود من صلاته هو جلس عشان يدعو لسه بيرفع ايديه كده فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول دون ان يسمعه ابن مسعود قال سل تعطى أي دعاء هتدعوه الآن فأبواب السماء مفتوحة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الدعاء الجميل اللي دعاه ابن مسعود كان ثلاث أدعية جمال قال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد في الجنة ومصافحة ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد فقال النبي آمين خلاص بقى كده إيه يعني الدنيا كلها خلاص ضمن حياته كلها وآخرته كلها فعمر بن الخطاب قال برضه نفس الحكاية اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته مش عارف أسبقه ولا مرة قال فلما انصرف الناس من صلاة الفجر أسرعت إلى عبد الله بن مسعود لأبشره بتأمين النبي على دعائه صلى الله عليه وسلم قال فوجدت أبا بكر خارجا من عندي فقلت والله لا أسبقك إلى خير أبدا يا أبا بكر الله مسابقة شوف قد ايه نفس اللي فكر فيه هو اللي فكر فيه ابو بكر مش قلت لكم وانا اول المسلمين كله كان بيفكر في نفس المعنى دوت ان لازم اسبقه اسبقه وابشر اخويا عبد الله بن مسعود بتامين النبي على دعاء عشان ادخل السعاده عليه ومن ادخل السعاده على مسلم ادخل الله عز وجل عليه السعاده في الدنيا وفي الاخره سيدنا عثمان ابن عفان عثمان ابن عفان كان في قمة السباق كان فعلا فعلا وأنا أول المسلمين أول ما وصلوا المدينة المنورة كان طبعا المسلمين مش لاقيين ميه عذبه عشان يشربوا منها البئر كان في بئر اسمها بئر روما كان بيملكها رجل الرجل ده كان بيغلي الميه على المسلمين فما كان من عثمان بن عفان الا انه طلب منه قال له تبيع البير قال له ما اقدرش ابيعها كلها اقدر ابيع لك نص البير بكام قال له ب 35 الف درهم فما كان من عثمان بن عفان الا انه اشترى منه نص البير طب اشتري نص البير ازاي يعني يعني المسلمين يشربوا من البير يوم واخد بالك والراجل صاحب البئر ديت اللي هو شاي اللي هو صاحب البئر اصلا يبيع لهم المية في اليوم الثاني فالمسلمين كانوا أذكياء كانوا بياخدوا المية اللي بيشربوها في اليوم دوت ويخزنوا المية لليوم الثاني فالراجل لقى نفسه بيخسر ما بيبيعش فعرض على عثمان بن عفان انه يبيع له النص الثاني فباع له النص الثاني ودفع مبلغ لكن اقل من الاولاني واشترى البئر كلها ثم وهبها للمسلمين ولغير المسلمين الله فكل من كان يشرب من البئر وكل من كان يتوضأ أو ياخد مية يغتسل أو ياخد مية عشان يطبخ أو يعمل أي حاجة كل ذلك كان في ميزان حسنات عثمان ابن عفان في غزوة تبوك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو ندبهم للإنفاق من أجل تجهيز جيش العسرة يجوا عثمان بن عفان ما شاء الله يتصدق ب 100 فرس ثم ب 100 فرس ثم ب 100 فرس ثم ب 1000 دينار و1000 تاني 3000 دينار حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم اللهم إني أمسيت راضيا عن عثمان اللهم فرض عنه يا رب العالمين عثمان بن عفان اللي في يوم من الأيام أرادوا أن يوسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاشترى الأرض اللي جنب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها هدية للمسلمين من أجل أن يوسعوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الموضوع ده مرتين مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه شوف قد إيه البذل مرة ثالثة أو مرة رابعة أو مرة خمسة يحصل مشكلة إن يحصل مجاعة في عهد أبي بكر الصديق وتكون قوافل جاية ما شاء الله جمال ومحملة بالبضائع من اليمن ومن الشام وجاية كلها والتجار رايحين يشتروا من عثمان بن عفان وإذا بعثمان بن عفان يقول قد جعلتها كلها لله أطعم بها فقراء المسلمين وأطعم كل فقراء المسلمين رضي الله عنه وأرضاه فكان قمة في البذل وكان كل يوم جمعة يعتق عشر عبيد ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى بذل يا جماعة وأنا أول المسلمين وعجلت إليك رب لترضى أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ذات النطاقين اللي كانت حامل في الشهر السابع تخيل حضراتكم واحدة حامل في الشهر السابع وتعبانه ومش قادره تعبانه جدا وممكن تولد في الشهر السابع وممكن تولد في الشهر التاسع ومع ذلك كانت بتمشي حوالي خمسة كيلو او اكتر وتطلع فوق الجبل عشان توصل للغار عشان توصل الأكل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبيها أبي بكر فشقت نطاقها إلى نصفين عشان تحط تربط جسمها تربط لبسها ب- بنطاق والتاني تحط فيه الأكل وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لها أبدلك الله عز وجل بنطاقك هذا نطاقين في الجنة ما شاء الله دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا حكيم بن حزام وانا بديكم امثله علشان بس نتحفز احيانا الانسان لما يعرف المعلومه ويقول لك اه فعلا وانا اول المسلمين اه فعلا وعجلت اليك ربي لترضى لكن لما اذكر لك امثله ابتدي انت بنفسك تتاهب وتبتدي تستعد وتتجهز ويبتدي عندك كده حميه ان انت تعمل زي ما هم كانوا بيعملوا وتقول سبحان الله ليه انا ما اعملش زيهم حكيم بن حزام ربنا اكرمه ودار الندوه واخد بالك او دار الندوه بقت بتاعته ودار الندوه دي كان فيها كل المؤامرات التي حاكتها قريش من أجل مقتل النبي وعداوة هذا الإسلام فأراد حكيم بن حزام اللي أسلم في عام الفتح رغم أنه كان من المقربين جدا للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فضل 21 سنة في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وما أسلم إلا في عام فتح مكة فلما أسلم خد الدار ديت وراح بيعها ب ألف دينار طبعا كان مبلغ يعني رهيب جدا ثروة لا تقدر بثمن فقال له عبد الله بن الزبير يا حكيم بعت مكرمة قريش قال يا ابن أخي ذهبت المكارم كلها ولم يبقى إلا تقوى الله أشهدك أني قد بعتها وقد جعلت ثمنها لله أرجو بها دارا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى وراح تصدق على فقراء المسلمين بمئة ألف دينار تخيلوا حضراتكم مئة ألف دينار تقدر النهاردة بملايين وتصدق بها حكيم بن حزام وفي آخر ثلاث مواسم قبل ما يموت راح الموسم الأولاني وحج وتصدق على فقراء الحرم بألف شاة نحرها وأطعم فقراء الحرم ثم في العام اللي بعده خد 100 ناقة 100 جمل وذبحهم في يوم عرفة وذبحهم في في يوم النحر بعد ما بعد ما في في موسم الحج ووزع لحمهم على فقراء المسلمين وفي المرة الثالثة خد 100 عبد ووضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن وفي يوم عرفة قال اللهم إني قد أعتقت رقابهم جميعا فهم أحرار لابتغاء مرضات الله وأنت أولى بالمسامحة فأعتق رقابتي من نار جهنم ثم عاد بعد هذا الحج وهو على فراش الموت وهو يبكي ويقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك كررها ثلاث مرات ثم نطق الشهادتين ومات حكيم بن حزام وعجلت إليك ربي لترضى وأنا أول المسلمين ارفع الشعار دايما اوعى تنسى هذا الشعار العظيم سيدنا عكاشة بن محصن لما النبي والحديث في البخاري ومسلم لما قال آه، ان سيدخل الجنة آه، عرضت عليه الأمم وفي آخر الحديث قال إيه قال آه، وإذا بي يقولون هؤلاء أمتك معهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب عكاشة بن محصن لو واحد غيره كان يقول إيه طب معقول أنا هكون واحد منهم أكيد ده فلان وفلان وفلان إنما أبدا له همة ما شاء الله وإقبال على الله ومسارعة إلى الخيرات فاستبقوا الخيرات قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم الله راح قايم واحد تاني يا جماعة بعدها بثواني والله يعني ما تأخرش كتير قال له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال له سبقك بها عكاشة عكاشة قالها من أكتر من 1400 سنة وراجل قالها بعديه بثواني فقال له سبقك بها عكاشة وإحنا بعد 1400 سنة كم مليون واحد وكم مليار واحد سبقنا لكن ما زال الأمل مفتوح أقبل على الله سبحانه وتعالى سبقك بها عكاشة في غزوة أحد والحديث رواه مسلم النبي صلى الله عليه وسلم رفع السيف بتاعه وقال من يأخذ هذا السيف فالصحابة كل واحد فيهم قال أنا والتاني يقول أنا كل واحد عايز ياخد سيف النبي صلى الله عليه وسلم فاشترط النبي شرطا قال من يأخذه بحقي فأحجم الناس جميعا قالوا لا أكيد حقه ده حاجة يعني إيه ممكن تكون صعبة ما نعرفهاش فقدم عليهم رجل اسمه أبو دجانة أبو دجانة ده اسمه سماك ابن خرشة فأول ما دخل قال له أنا أخذه بحقي يا رسول الله فد إيه؟ فأخذه ففلق به هام المشركين دخل وقعد يقاتل بهذا السيف قتالا عظيما عشان أخذ السيف بحقي أنه يؤدي حق هذا السيف في يوم من الأيام والحديث رواه أحمد بسند صحيح في قصة مؤثرة جدا وجميلة كان في غلام يتيم وكان عنده بستان وكان في رجل أنصاري عنده بستان بجوار بستان الغلام اليتيم فالغلام حب يعمل سور ما بين بستانه ما بين بستان هذا الرجل الأنصاري فوقفت نخلة في النص جه بيعمل السور النخلة لازم يلف السور كده أو كده فقال له ممكن تعطيني النخلة ديت عشان أخليها جوه بستاني قال له لا قال له طب تبيعها لي عشان أدخلها جوه بستاني قال له لا قال له إذا أشكوك إلى رسول الله طبعا الأنصار ده ما كانش في نيته يا جماعة أن هو يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كل ما في الأمر هو زعل لما لقى الغلام دوت يعني راح مصدر الكلام بأن إيه هشتكيك للنبي صلى الله عليه وسلم راح الغلام اليتيم واشتكى هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فجاء معه النبي النبي اللي متفرغ ل- لدعوة الدنيا دي كلها الإنس والجن جاي مخصوص عشان غلام يتيم أي نعم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم فجه وقال للأنصاري أعطيه النخلة قال له لا يا رسول الله قال له بيعه النخلة مش عايز تعديها له ببلاش ابيعها له قال له لا يا رسول الله قال له طيب أعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة هو كان غضبان فقال له لا يا رسول الله فمين اللي وقف يسمع الكلام ده واحد اسمه أبو الدحداح فسمع فقال له يا رسول الله ألا إن اشتريت تلك النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل فذهب أبو الدحداح وراح للرجل الأنصاري قال له إيه رأيك تعرف بستان أبي الدحداح قال له ومن في المدينة لا يعلم بستان أبي الدحداح كان فيه 600 نخلة وبئر وبيت وسور وكان أجمل تمر في المدينة كان التمر اللي بيخرج من بستان أبي الدحداح وكفاية إنتاجية لا تتصورها يعني فقال له من لا يعلم بستان أبي الدحداح قال له هو لك بكل ما فيه من بئر وبيت وسور ونخل وكل ما فيه على أن تعطيني تلك النخلة قال له خلاص قد بعتك تلك النخلة فذهب أبو الدحداح من أجل أن يسمع البشرى لا من أجل أن يستوثق لأنه عارف أن كلام النبي صدق قال له يا رسول الله ألا إني اشتريت النخلة وأعطيتها لليتيم ألي بها نخلة في الجنة قال أجل يا أبا الدحداح قال أشهدك أني قد اشتريتها وقد وهبتها لليتيم وجعلتها لله عز وجل فتمسم النبي ومسح على لحيته وهو يقول كم من عذق رداح يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة راح أبو الدحداح عشان يسلم هذا الأنصاري البستان بتاعه اللي قدام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى هناك سمع من ورا السور إن زوجته وأولاده موجودين جوه البستان فراح منادي وقال لها يا أم الدحداح فقالت أجل يا أبا الدحداح قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعناه لله فكان في ابن طفل صغير لأبي الدحداح كان حاطط في الفم في فمه تمراية واحدة الأم راحت مطلعة التمرة من فمه وراحت رميها في الأرض وقالت له سامحني يا بني فقد بعناه لله الله الله على المشهد الجميل ده الإمام مجاهد رحمه الله رحمة واسعة بيحكي قصة ثلاثة الثلاثة دول هيجي يوم القيامة واحد فيهم غني والتاني مريض والتالت عبد مملوك فربنا هيسأل الغني بيقول له ايه اللي منعك من عبادتي ايه اللي خلاك مشغول عن عبادتي وما عبدتنيش فقال له أعطيتني أموالا كثيرة وأكثرت علي من الأموال فانشغلت بها وما قدرش نعبدك وطغيت بهذا المال فإذا بالحق سبحانه وتعالى أمر الملائكة أن تأتي إليه بسليمان عليه السلام فقال لهذا الرجل الغني أكنت أنت أكثر مالا أم هذا؟ قال له لا طبعا بل سليمان ده قال رب هب لي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد أنت سخرت له الجن والإنس والطير والوحش و- وبساط الريح إلى غير ذلك يعني قال له ومع ذلك كان نعم العبد ما شغله ماله وما شغله ملكه عن عبادتي ثم يؤتى بالمريض ما شغلك عن عبادتي الله يسأله ما شغلك عن عبادتي قال له يا رب شغلت بمرضي وتعبي و... وانشغلت بجسدي وآلامي و و- قال له طيب أمر الملائكة راحوا جايبين سيدنا أيوب قال له أكنت أنت أشد مرضا أم أيوب الذي ابتلي ثمانية عشرة عاما ولم يبق فيه جزء سليم إلا القلب واللسان قلبه كان يشكرني به ولسانه كان يذكرني به قال بل أيوب كان أشد مرضا قال له ومع ذلك كان نعم العبد لم ينشغل لحظة عن عبادتي ثم يؤتى بالعبد المملوك ما الذي شغلك عن عبادتي الله يسأله ما الذي شغلك عن عبادتي قال له شغلت بالرق والعبودية وكان سيدي يفعل ويفعل قال له طيب ثم أمر الملائكة فجيء بيوسف عليه السلام قال له هذا كان عبدا مملوكا ومع ذلك كان نعم العبد لم ينشغل لحظة واحدة عن عبادتي وأنا أول المسلمين الكل كان بيتسابق كان في واحد من السلف اسمه رياح القيسي جوز امرأة عابدة امرأة صالحة فلما تزوجها حب يختبرها فطبعا زوجه وزوجة ما شاء الله ومع ذلك كان من أول ليلة عايزين يصلوا قيام الليل فهي قامت أول الربع الأولاني من الليل وصلت وبعدين قالت له يا رياح قم فقال لها أقوم وعمل نفسه ان هو نايم هو مش نايم بس هو بيختبرها بيشوف مدى صلاح هذه المرأة في الربع الثاني يا رياح قم قال لها أقوم وما أمشي لحد ما جت في الربع الأخير قالت له يا رياح قم بالله عليك من غرني بك أنا كنت فاكراك رجل صالح معقول أنت ما بتصليش قيام الليل شوف همتهم كانت عاملة إزاي فقام وقال إنما كنت أختبرك واحد اسمه الحسن بن صالح رحمه الله رحمة واسعة كان ليه أخ اسمه علي بن صالح وكان أمه كانت عايشة معهم وكان أبوه ميت فكانوا مقسمين الليل ثلاث أقسام أمه تصلي التلت الأولاني من الليل وتروح مصحية عليه فعلي يصلي التلت الثاني من الليل وعلي يروح يصحي الحسن فالحسن يصلي التلت الثالث من الليل وبعدين يصحي الاثنين فيصلوا صلاة الفجر فماتت أمه فراح الحسن وعلي يقسموا الليل ما بينهم نصين فلما مات علي قام الحسن الليل كله كان عند الحسن بن صالح جارية ففي يوم من الأيام اتزنق في فلوس والجارية ديت كانت يعني العبيد وال- وال- والجواري كانوا مال يعتبروا مال فراح باعها لناس بجواره يعني فلما باع هذه الجارية كان- جاءت هذه الجارية في الثلث الأخير من الليل ثم نادت يا أهل الدار فقالوا ماذا تريدين قالت ألا تصلون فقالوا أؤذن لصلاة الفجر قالت سبحان الله وأنتم لا تصلون إلا صلاة الفجر قالوا أجل ففي الصباح أرسلت إلى سيدها أرجوك أن تردني إليك فقد أرسلتني إلى قوم لا يقومون الليل الله أكبر الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة في يوم من الأيام ماشي فسمع امرأة هي بتتكلم من وراه فصوتها كان عالي فسمع سمع كلامها بتقول هذا الذي يصلي الليل كله والإمام أبو حنيفة ما كانش بيصلي الليل كله كان بيصلي جزء من الليل قال فلما سمعت ذلك وعلمت أن تلك المرأة قد أشاعت هذا الكلام عني فأردت ألا يثنى علي بشيء لا أفعله فكنت بعد ذلك أصلي الليل كله الله عشان كده يا حبايب قلبي بقول يا ريت اعتبروا نفسكم النهارده كأنكم داخلين في سباق 100 متر عبادة طاعة وصلاة اوعى تخلي لحظة من حياتك اوعى تخلي لحظة من حياتك تعدي بغير فائدة تعود عليكم في أمر دينكم أو دنيتكم حاولوا بقدر الإمكان إن وقتكم حياتكم تبقى في شغل حتى لما تناموا احتسبوا كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري قال له كيف تقرأ القرآن قال له أقرأه قائما وقاعدا وعلى جنبي ومتقعا فإذا فطرت أو شعرت بتعب أنام أنام بستريح شوية قال له وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي بحتسب يا رب إن أنا لما بنام ان يا رب انا لو كنت صاحي وقادر اصحى كنت هصلي بس انا بنام عشان استعين بشويه النوم دولت على قيام الليل على ذكر الله على قراءه القران على غير ذلك يا سلام شوف المعنى الجميل ده فعايزك تكون اول واحد يلتزم عايزك تكون اول واحد يصلي عايزك تكون اول واحد يلبس حجاب عايز تكون اول واحد يطلب العلم عايزكم تكون اول واحد يطلب ي- ي- يدعو الى الله سبحانه وتعالى هختم بحديثين كده في غايه الروعه الحديث الاولاني رواه البخاري ومسلم النبي بيقول من اغتسل يوم الجمعه وصل الجنابه ثم راح في الساعه الاولى كانما قرب بدنه كانه تصدق بجمل بناقه ومن ذهب في الساعه الثانيه كانما تصدق ببقره ومن ذهب في الساعه الثالثه فكانما تصدق بشاه الله أكبر بكبش أقرن واخد بالك ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما أو في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة ومن ذهب في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج اللي خايف يبدأ بدري يبدأ بدري في طاعة ربنا يبدأ من مرحلة الشباب من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة فاستبقوا خيرات وأنا أول المسلمين فاصل ونرجع لكم نستقبل إيميلاتكم واتصالاتكم صلى الله على حبيبك تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور النبي
ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معانا الأستاذة إسراء السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا اه مساء الخير اتفضلي يا فندم
انا عايزه اسال عن الصلاه
اتفضلي يا أستاذة إسراء ايه اتفضلي اسألي اتفضلي تحت أمرك آه، بص حضرتك انا بصلي على طول وبعدين مره واحده بقطع أيوه فبابايا يقعد يعاقبني ويزعل عشان الصلاه ويعاقبني حاجات كتير فانا عايزه اصلي واقرب من ربنا جدا وبع... وبعمل مع واحده بنتي ان احنا نصلي مع بعض ونصلي مع بعض مع بعض على طول يعني بس برضه ما بنصليش يعني رب حاجه تبعدني عن الصلاه يعني بتصلي وبعدين تلاقي حاجه بتبعدك عن الصلاه بص يا استاذ اسراء ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويعزك دايما يا جماعه كده احنا بنقول ايه بنقول يعني ايه آه، آه، المرء او الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالد اكتر حاجه بتهين الانسان على العباده الصحبه الطيبه عارفين حتى في امور الدنيا يقول لك بصراحه يعني ال- اللمه بتاكل لما نكون كده عيله كده ومتجمعين ما شاء الله الاب والام والاولاد ومش عارف ايه بتلاقي الايه الواحد حتى لو ملوش نفس ياكل بياكل نفس الحكايه لما اكون انا لوحدي ممكن افطر ممكن اقصر انما لما يكون حواليك كده بعض صحباتك الطيبات كده دي تعينك ودي ت- تقول لك كذا ودي تذكرك بالصلاه ودي تذكرك بالعباده ودي بتذكرك بقراءه القران والذكر و- الحاجات دي كلها اختي اسراء بتعينك على ان انت تجدد الايمان في قلبك لما تلاقي حد بيذكرك بالله سبحانه وتعالى خش على بعض الغرف النسائيه بيدوا دروس جميله بعض النساء اسمع ان في بعض النساء بيدوا دروس في غايه الروعه خش واسمعي كده وشاركي وخلي حد منهم يتواصل معاكي كل ده هيعينك على ان انت تصلي الحاجه التانية المهمه جدا ان انت تتذكري دائما ان في النهايه إيه، كلنا مروحين وان ما فيش حاجه هتنفعني لا لا في قبري ولا في اخرتي ولا في الجنه الا ان انا اكون بعمل شيء يرضي ربنا واكتر حاجه ربنا بيحبها الصلاه قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه الله احب حاجه نتقرب بها لربنا يا اختي اسراء هو الشيء اللي ربنا فرضه علينا سبحانه وتعالى الاستاذه ليلى السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
أنا أنا أحبك جدا في الله يا شيخ ربنا يحبك ويسترك ويبارك في عمرك يا رب
يا شيخ أتمنى أنه تدعي لي أن يلهمني الصبر نعم على مراعاة الأول والأمي ربنا يا رب ير- يرزقك الصبر ويرزقك الأجر وال- وال- والثواب يا رب العالمين وهنيئا لك أي إنسان عنده أم وأب بيكرمهم أنا بقول له هنيئا لك معاك كنز معاك أوسط أبواب الجنة ربنا يحفظك يا رب ويأجرك إن شاء الله اتفضلي يا أختي ليلى في سؤال؟ طيب خلاص آه الأخت الأستاذ أحمد بيقول كيف أجسد شعار البسمة والرحمة في حياتي شوف يا جماعة في حاجتين أول حاجة الإنسان المسلم لما بيبتسم حتى والله في عز آلامه يعني أوعى تفتكروا مثلا إن أنا دلوقتي وأنا قاعد في الحلقة مثلا وأنا ببتسم إن أنا مفيش حاجة من جوايا تعباني يعني لما أكون أنا رجل عايش في مكان حزين على بلدي وحزين على اللي بيحصل في بلدي وحزين على أهل بلدي كلهم بلا استثناء حزين على اللي بيحصل إخواننا في سوريا حزين على اللي بيحصل في أي بلد من بلاد المسلمين لكن مع ذلك في محل الدعوة لازم أنسى مش أنسى الهموم ديت لكن لكن لازم في محل الدعوة لازم البسمة دي تترسم على الوجه حتى لو كان القلب موجوع ليه؟ لأن البسمة دي أولا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا صدقة النبي كان بسام المحيا يبقى دي سنته أنا بقلده صلى الله عليه وسلم قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وصدقة لأن النبي قال كده تبسمك في وجه أخيك صدقة الرحمة بقى لازم تعلم ان على قد الرحمة اللي ربنا بيضعها في قلبك على قد ما هتفوز برحمة ربنا حاول ان انت قلبك يتسع للدنيا كلها للمسلم وغير المسلم يعني المسلم بترحمه لانه اخوك في الله وغير المسلم بترحمه لان انت مشفق عليه ان هو يموت على غير دين الله فده يخليك بفضل الله تجسد شعار البسمة والرحمة أه الأستاذ خالد أنا معجب ببنت مسلمة ملتزمة وخلوقة ولكن والدتي معارضة لزواجنا فما هو الحل؟ بكل بساطة يا أستاذ خالد حاول بقدر الإمكان أن أنت طالما هذه الأخت الفاضلة إنسانة محترمة ومتدينة ومن عيلة طيبة حاول تقنع والدتك بأسلوب مهذب حاول أن أنت تقول لها طب يا أمي يعني ادي لنفسك فرصة اقعدي معها كلميها دردشي معاها شوية حاول تقنعها إنما حاول بقدر الإمكان إن أنت ما تعملش حاجة تغضب عليك والدك أو والدتك طبعا هم مش من حقهم يجبروك على جوازة معينة لكن في نفس الوقت برضو مش من حقك إن أنت تتجوز واحدة الأم يعني بتكرهها او مش عايزاها لكن انت تحاول تقرب المسافه بين الاثنين لان في النهايه الوالد اوسط ابواب الجنه حاول توفق ما بينهم وحاول تدي تخلي والدتك تدي لنفسها فرصه ان هي تروح لها تزورها او الاخت دي تيجي تزور والدتك في وقت انت مش موجود فيه وتتكلم معاها وربنا يا رب يقدر لك الخير ان شاء الله الاستاذ عبد المجيد السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام حبيبي آه، آه، ما حكم بيع آه، مواد التجميل في الأسواق مع أنني مقيم في فرنسا نعم مواد التجميل
ل- للنساء نعم.
آه، الفرنسيات شو- والعربيات شوف يا استاذ عبد المجيد ربنا يعز حضرتك مواد التجميل في الغالب انا ما بقولش كلهم بيشتروها كده في الغالب ما بيشتريهاش غير واحده هتتجمل بيه وتخرج بيه في الشارع فممكن تشاركها في الاثم بهذا المنظر انما انت لو لو لو واثق وطبعا الموضوع يعني ايه ما تقدرش ان انت تحكمه انما مثلا في بعض البنات او بعض الاخوات بيبيعوا فيما بم- فيما ما بينهم كده في مجالس النساء الملتزمات عادي بتبيع مثلا لواحده ادوات تجميل عشان تتجمل لزوجها في البيت بهذه المواد دي لا باس بها انما التجاره في مواد التجميل من خلال محل موجود وانا عارف ان اللي داخلالي هتشتري يقينا عشان تتزاين بيه في الشارع فأنا أخشى أن حضرتك تكون مشارك ليها في الإثم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أما لو كان الغالب على المجتمع اللي حضرتك فيه مجتمع أغلبه محجبات أو, أو أكثره محجبات آه، مثلا كما يحدث مثلا في بعض مجتمعات الخليجية ان اغلب النساء او تقدر تقول اكثر من 90% من النساء محجبات وبالتالي انت عارف يقينا ان هذه المراه المحجبه يقينا مش هتستعمل المكياج دوت او المواد التجميل دي الا في التزين امام والدها امام اخواتها امام محارمها امام زوجها اولادها فلا باس بهذا وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين ال- الأخت أم مروان أعيش في إيطاليا ولي جارتان مغربيتان وعرفت أن إحداهما قالت الأخرى أنني أحسدها وأبغضها وأنا متألمة لسماع ذلك كيف أتعامل معهما عايز أقول لحضرتك يا أم مروان آه، آه، دايما يا جماعة أنا بقول لما واحد يجي يبلغني يقول لي فلان قال عليك كذا فأنا أعتقد فيما بيني وبين نفسي ان اللي شتمني هو اللي بلغني لان الانسان اللي اغتابني وجاب سيرتي من ورايا هو لم يكن عنده الجرأة اللي توصله لمرحلة ان هو يقول الكلام في وجهي فما زال عنده شيء من الاستحياء مني اما اللي جه قال لي فلان بيقول عليك فما عندوش اي ذرة استحياء مني فزي ما بنقول في مصر هنا ما شتمك الا اللي بلغك واحنا دايما نحسن الظن بالناس وعشان حتى لا نمرض قلوبنا جاي واحد بيقول لي مثلا يا ف- يا شيخ فلان ده فلان بيقول عليك غفر الله لنا وله بارك الله فيك بعد اذن حضرتك ما تنقليش كلام من حد الله يبارك في عمرك اني احب ان اخرج الى اخواني وانا سليم الصدر كانك ما سمعتيش حاجه بالمره خالص تعاملي معاهم احسن معامله وما تشكيش في اي حاجه زي كده وحتى لو واحدة قالت لواحدة ان انت بتقولي كذا او كذا قولي لها حضرتك انا ما بقولش حاجة على حد ما بجيبش سيرة حد ولو هي عندها بينة هاتيها تقول الكلام ده قدام عينيا اما انا فوالله احب ان اخرج وصدري سليم لكم جميعا وانا احبكم في الله بس كده اقفلي ابواب الفتن انا واحد من الناس لا اسمح لاحد ابدا ان يجي يبلغني كلمه عن حد اي حد جاي يقول لي آه، ده يا شيخ ده فلان او لو سمحت بعد اذن حضرتك الله يبارك في عمرك ربنا يعزك ويحفظك بلاش آه، يعني توغر صدر الانسان من ناحيه اي حد آه، إيه، احب ان اخرج الى اخواني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يجي واحد يبلغه حاجه يقول له اني احب ايه ان اخرج الى اصحابي وانا سليم الصدر فربنا يكرمنا ويكرمكم لا توغري صدرك ابدا يا ام مروان ام عمر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ عليكم كان السلام.
عندي استفسار بس اتفضلي يا ام عمر أنا يعني أنا بحاول في يعني في الأيام العادية مش في رمضان بس أكون يعني أحاول إن أنا أكون في المظهر وفي المعاملات حسن المسلمة أو يعني صورة مثال, طيبة.
مثال حسن للمسلمة الله بس يكرمك.
أنا ما بقدرش أستزيد نعم.
يعني أنا ما بعرفش مثلا ممكن أكتفي في قي- في قيام الليل بركعتين أو بأربعة نعم ممكن اختم القران بس على مدار السنه مثلا كلها وفي رمضان بالذات ممكن ما اقدرش أ- اكتر من من من مرتين في رمضان نعم دي قدراتي بصراحه بس في معاملاتي بس انا نفسي استزيد نعم.
نفسي ابقى صداقه فعلا في الخير نعم فانا مش عارفه انا حاولت اكتر من من رمضان مثلا ان انا احاول اقول مثلا هجه- هجزأ او كده بس ما بعرفش نفسي أ- ده أنا عايز أقول لك حاجة يا أم شحنة- عمر.
شحنه كده تخليني تخليني استزيد فعلا عايز اقول لك يا ام عمر ربنا يعز حضرتك شوف يا جماعه عايزين بس نحفظ الكلمتين دولت كل واحد ربنا بيستعمله في منطقه وفي حاجه معينه يخدم بيها دينه في واحد ما شاء الله عنده قدره حلوه قوي على العباده ما شاء الله والعباده دي بتعود عليه هو نفسه فقط مش قد ايه في واحده زي اختنا ام عمر بتقول مثلا ان هي ما شاء الله بتحاول تكون صوره طيبه للمسلمه باخلاقها بمعاملاتها بسلوكياتها دي دعوه الى الله سبحانه وتعالى قد تعود بالنفع على الامه اكتر من اللي بيصلي قيام الليل دي مسألة مهمة في واحد ثالث عنده علم فبيبلغ العلم عشان ربنا ينفع بيه في واحد رابع عنده حتة قدرة على الإنفاق ولذلك لما لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأيام الأول من عشر ذي الحجة انه لما ذكر ما من ايام الا العمل الصالح فيها خير من تلك الايام قال العمل الصالح ولم يحدد ليه لان في واحد عنده قدره على الصيام والثاني عنده قدره على القيام والثالث على القران والرابع على الانفاق والا لو كانت حياتنا كلها فقط صيام وقيام وقران وذكر يبقى الفقراء مش هياكلوا واخد بالك فكل واحد فينا ربنا استعمله في منطقه معينه مش لازم كلنا نبقى كلنا في القيام والصيام والقراءة القرآن وبس لا طبعا بس مش معنى كده ان انا هعمل الخير ده واترك برضه العبادة هاخد من العبادة النذر والقدر اللي يكفيني واللي اقدر اداوم عليه مثلا ممكن يكون رجل عالم فمثلا ممكن يقوم يصلي بالليل مثلا اربع خمس ركعات قيام ليل وبقيه الليل عمال بيذاكر وبيحضر وبيعمل وبيعمل كتب وبيصنف الاشياء اللي ممكن يخدم بها الاسلام والدعوه الاسلاميه فاعاده للدعوه ده ده خدمه اكتر من قيامه لليل واحد عمال بيخدم امه وبيشرف عليها في مرضها وطول الليل سهران عليها واخوه عمال بيصلي زي ما حصل لمحمد بن المنكدر لما قال بت ليلى اغمز اطراف امي وبات اخي يصلي قيام الليل وما ارضى ليلته بليلتي يبقى اذا عايز اقول لحضرتك يا عمر ان كل واحد ربنا بيستخدمه في منطقه انت ربنا استخدمه في منطقه جميله جدا محتاجينها اليومين دول قوي ليه علشان اساءه الظن بالناس الملتزمين ان لا دول كذا دول كذا حاولي تكوني صوره طيبه فاحنا في الوقت الحالي محتاجين ان احنا نشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه ربنا ينفع بيك يا رب العالمين ابو يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام حبيبي أحبك بالله يا شيخ محمود أحبك الذي أحببتني فيه يا شيخ محمود أنا مغترب في أحد البلاد العربية فكثير اللي أنا شغال معاه نعم علمت أنه يشرب يعني الخمر نعم ولكني لم أراه يعني سمعت من الناس يعني حكيت لي نعم
فهل الراتب اللي أنا بتقاضاه حلال أم حرام؟
أنت مالكش دعوة بشربه يعني هو حضرتك الع- الراتب اللي أنت بتتقاضاه بتتقاضى الراتب دوت يا أبو يوسف ربنا يعزك ويحفظك بتت- بتتقاضى الراتب ده بناء على عمل حضرتك بتقوم بيه هو بقى عياذا بالله ان ابتلي بشرب الخمر او ابتلي بشرب مخدرات او غير ذلك انت ما فيش اي علاقه بين الراتب بتاع حضرتك وبين الشرب او ال- ال- ال- المعصيه اللي هو بيفعلها لكن ان استطعت آه، آه، وت- وتيقنت بدون ان إن انت يعني آه، تبحث آه، اذا تيقنت ان هو بيشرب فمن فمن باب برضه يعني الدين والنصيحه تقدمها بادب وبذوق اذا قدرت تقدمها مفيش مشكلة يبقى ده أفضل فضل الله سبحانه وتعالى من باب الخوف عليه ولكن تقدم بشكل غير مباشر عشان يعني بتبقى أجمل يعني أجمل من إن أنت تقول له أنت بتشرب خمرة أنت بتعمل كذا إنما لما تقول له مثلا بشكل غير مباشر والله يعني أنا أحسب حضرتك على خير وإن شاء الله اللي زي حضرتك أكيد طبعا الحمد لله هو أبعد الناس عن آه، الوقوع في أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى وأكيد حضرتك لا يمكن في يوم من الأيام مثلا لا أتصور إن واحد زي حضرتك إنسان فاضل ممكن في يوم من الأيام يشرب خمرة فضل أو دخان فضلا عن إنه يشرب خمرة او كذا يبقى الاسلوب غير مباشر بحيث ان انت ما تعرفوش ان انت عرفت لان الدعوه المباشره ممكن تؤذي وممكن تجيب مشاكل لكن في نفس الوقت ادعوه الى الله سبحانه وتعالى وانصحه ان تيقنت من ذلك لكن لا تبحث ولا تفتش عن عورات الناس اما المرتب بتاع حضرتك يا ابو يوسف فان شاء الله حلال ما فيهوش اي علاقه بينه وبين اللي بيحصل الاستاذه ها- هاجر بتقول ما حكم ازاله الشارب عند المراه يجوز طبعا ازاله الشارب اذا خرج شارب للمراه يجوز انها تزيله ولو خرجت لحيه للمراه برضه يجوز انها تزيله بفضل الله سبحانه وتعالى أمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ أهلا بحضرتك يا فندم ربنا يكرمك يا رب ويجعل كل علمك ده في ميزان حسناتك آمين يا إن شاء رب الله.
العالمين كان لي سؤالين السؤال الاولاني اتفضل.
معلش انا حامل في الشهور الاولانيه نعم و- ومن ساعه الحمل وانا تعبانه جدا يعني وحاسه الحمل ده اثر في طاعتي كتير يعني مثلا كنت بصلي السنه ما بقتش اصليها بقيت بصلي نعم.
الفرض بس بالعافيه نعم مش قادره اقرا القران زي الاول فخايفه يعني سمعت مقولة لابن عثيمين إن لقيت لو لقيت نفسك متكاسلا في الطاعة فاحذر أن يكون الله كره طاعتك فأنا خايفة أكون كده فاحذر ايه؟
فاحذر أن يكون الله قد كره طاعتك نعم.
فخايفة يكون ربنا كره طاعتي وأنا في نفس الوقت لا لا لا احنا نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى آه، انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا امه الله آه، طب أقول لحضرتك السؤال التاني اتفضلي آه، ليه حضرتك لما بتيجي بتدعي في آخر الحلقة بترفع صباعك بس مش بترفع إيديك الاتنين آه، لان أنا عايزة هذه هي أفهم.
السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع الاصبع فقط هذه يعني هي احنا السنة.
لما ندعي نرفع صباع بس اه وما نرفعش نرفع الصوت إيدينا.
لا لما اجي لما اجي ادعو الناس هتؤمن ع- حواليا انما انا لو هقعد ادعي بيني وبين نفسي فارفع كفايه عادي مفيش مشكله واخد بال حضرتك يعني السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا يدعى في خطبه الجمعه او في آه، درس او غير ذلك كان يرفع اصبعه السبابه فقط انما انا لو هقعد ادعو ما بيني وما بين نفسي عادي برفع كفايه عادي لان في الوقت دوت انا انت لما بتامني بترفع الكفين فانا في الوقت ده انا بدعو واؤمن على نفسي انما انا لما اكون بدعو في خطب جمعه مثلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الاصبع فقط. آه عايز اقول لحضرتك يا امه الله ربنا يعز حضرتك ويبارك فيكي. آه كل انسان بيعتريه اشياء من الاعذار بمعنى ايه؟ الانسان ما هوش آه، ما هوش مكن حديد ده حتى المكن الحديد بيتعب. شيء طبيعي جدا معروف يعني آه ان المراه حينما تحمل آه، حينما تحمل آه، في اثناء فتره الحمل او في اثناء فتره الرضاعه او غير ذلك الام بتتعب تعب شديد جدا والابن بياخد من الكالسيوم اللي في الجسم وبياخد من من جهدها ومن صحتها ومن عافيتها فبيكون قوتها على اداء الطاعه ما ك- ما- ما بتكونش بنفس الكفاءه بتاعتها قبل ما تتجوز قبل ما تكون لسه بنت صغيره وبتقدر ما شاء الله تتحرك وتقوم وتصلي وتعبد لكن ده مش معناه ان احنا هنفرط في الفرائض يعني اقل القليل آه، ان حضرتك ان شاء الله تواظبي على الفرائض وتحافظي عليها تماما ويكون ليكي ورد قران يوميا ولو حتى متفرج يعني لو مش قادره تقري الجزء كله مره واحده فعلى الاقل مثلا بعد كل صلاه خلي مثلا قبل كل صلاه آه، صفحتين وبعد كل صلاه صفحتين بفضل الله مع الخمس صلوات تقدري تختمي جزء يوميا بفضل الله سبحانه وتعالى اما ان حته ان انت قصرت في طاعة آه، آه، آه، أظن طبعا قصد شيخنا الحبيب الله يرحمه رحمة واسعة يا رب العالمين الله يرحمه رحمة واسعة أظن آه، قصد شيخنا الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة إن الإنسان لو كان عنده قدرة على أداء الطاعة وصحته ما شاء الله وهو اللي متعمد إن هو يتكاسل فممكن فعلا يكون المولى عز وجل كره منه هذا العمل او ان الانسان يكون في عنده دخن في قلبه او يكون عنده رياء او عنده نفاق او غير ذلك انما لما يكون انسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما واحد مسافر شيء طبيعي بيقصر في الصلاة وممكن يجمع بين الصلاتين فربنا يكتب له الفريضة بالسنن التي كان يفعلها وهو في الحضر طيب واحد مريض طب ما الحامل دي زي المريض فهي برضو تعبانة و- و- وبتعاني وممكن ما تكونش بتنام وممكن تكون يا عيني طول الشهور عمالة بتد... يعني مش م- مش قادرة تتحرك ولا تعمل أي حاجة يكون عندها متاعب ومضاعفات الحمل إلى غير ذلك فأنت إن شاء الله معذورة لكن حاولي بقدر الإمكان استعيني بالله وكتري من الدعاء وحاولي على قد ما تقدري ان شاء الله ان انت تكتري من قراءه القران لان هذا بفضل الله سبحانه وتعالى يعود بالنفع والخير على ولدك اللي في بطنك اسال الله عز وجل ان يجعله صالحا وان يبارك في اولادكم جميعا وان يملا بيوتكم بالطاعه يا ارحم الراحمين حاولي تكتري من القرآن ومن قراءة القرآن ومن الاستغفار ومن ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأكيد ربنا هيصل لك كل خير والدعاء بقى في الثلث الأخير من الليل ربنا يتقبل منا ومنكم. الأستاذة ياسمين السلام عليكم.
نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي فضيلة الشيخ أنا اتفضل.
عايز أسألك سؤال اتفضلي.
بالنسبة لل دايما حاسة إن أنا يعني هموت وكده نعم ودايما خايفة يعني نعم وبرضك ما بقيت الصلاة تقيلة عليا قوي وال... بالنسبة لل... ودايما كل ما أحلم بحلم أحس إنه يعني هي... بي... يعني بيبشرني إن أنا هموت أو كده نعم. عايز أقول لك هل ممكن الرؤية تيجي مثلا بشر ولا دايما بخير؟
ربنا يبارك في حضرتك يا رب ان شاء الله الرؤيا تاتي بخير دائما الحلم من الشيطان والرؤيا من الرحمن سبحانه وتعالى عايز اقول لك يا اخت ياسمين ربنا يعز حضرتك ويبارك فيكي عايز اقول آه، دايما الانسان بيمر بمراحل اقبال جامد على الطاعه وفي مراحل تانية اسمها مراحل الفتور فحضرتك عند مراحل الاقبال اقبلي على الطاعه واغتنمي كده وانهلي من الطاعه في مراحل الفطور على الأقل تلزمي نفسك بالفرائض والرواتب وممكن يعني شوية تأثري في النوافل شوية لحد ما تلاقي النفس بدأت تقبل مرة تانية فتبتدي تبدأ إيه ت- بفضل الله تلزميها او تحاولي بقدر الامكان ان انت تعينيها على ان انت تكتري من النوافل حته ان انت احيانا بتصلي واحيانا مش قادره احيانا مش عارف ايه على الاقل زي ما بقول دايما يا جماعه الفرائض الفرائض اقل حاجه اقل حاجه نلقى بها المولى عز وجل الفريضه يعني ممكن اقصر في النافله احيانا ممكن اقصر في الرواتب ربنا يعافينا ويعافيكم لكن ال- ال- ال- ال- الفرائض يعني دي هتحاسب عليها أول ما يحاسب العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فده فيها عياذا بالله خسارة في الآخرة خسارة إن أنا أخسر آخرتي لو إني سبت الصلاة فحاولي بقدر الإمكان ان انت يكون ليكي صديقه بتعينك على الطاعه آه، لو متجوزه خلي زوجك يعينك لو مش متجوزه خلي اخواتك خلي اسرتك والدك والدتك حاولوا تتعاونوا كده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان حاولوا تتفقوا مع بعض تصلي حتى مع والدتك او مع اخواتك صلاه في جماعه حاولوا تشجعوا بعض كده حاولوا تعملوا جلسات حاولوا تخشوا على غرف في النت كده لبعض النساء بيدوا دروس حاولوا بقدر الامكان ان انت تخلي حد ياخد بايدك وتاخدي بايده ان شاء الله علشان تقربي من ربنا اكتر ان شاء الله والدعاء بقى الدعاء ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ادعي كده اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله قول يا رب حبب الي وزين الي الايمان و... و... و- وزين الي الطاعه وجدد ايمانا في قلبي وكتري من الدعاء كده يعني وقال ربكم ادعوني استجب لكم آم، الوقت الجميل مع حضراتكم بيخلص بسرعة وما بقي إلا الدعاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا استر عيوبنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا فك أسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميعا حسن الخاتمة اللهم يا رب العالمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا اللهم وسع أرزاق المسلمين في كل أقطار الأرض اللهم بارك في المسلمين في كل أقطار الأرض يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين فرج هم إخواننا في سوريا يا رب إنهم جوع فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداويهم مغلوبون فانتصر لهم اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين على المديونين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين نجح طلاب المسلمين زوج بنات المسلمين فرج هم المهمومين وكرب المكروبين برحمتك يا رب العالمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء ويا ما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقينا